مقام
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا في كتير من الأوقات الأزمات بتشد حالي- حوالينا شوية في كتير من الأوقات الإنسان مننا بيبقى في ضيق أو في شدة أو في هم أو في غم في كتير من الأوقات الواحد مننا في وقت الأزمة بيحاول يمد إيديه لأي حد علشان ياخد بإيديه ويساعده ويرفعه وينجيه من المشكلة دي ولكن سبحان الله بنجد إن كل الأبواب بين إيدينا مغلقة مقفولة تماما تماما تماما وساعتها بنستشعر بالفعل معنى واحد بس إن أنا عايز ربنا سبحانه وتعالى إن أنا محتاج لربنا سبحانه وتعالى فأنا محتاج جدا إن أنا أتكلم معاه إن أنا أشكو إليه همي وأذكر له غمي وأذكر له قد إيه أنا محتاج إن أنا أقول يا رب وأقول له يا رب أنا محتاج لك في كتير من الأوقات ببقى محتاج بالفعل إن أنا أبقى قاعد بين إيدين ربنا وأقول يا رب يا رب ببقى محتاج إن أنا أتكلم معاه للأسف الوقت معانا بيجري بسرعة ونطرح سؤال المعتاد كل مرة كيف تتعامل مع الله إذا كلمته إذا اتكلمت مع ربنا هتتكلم تقول إيه هتعمل إيه وهتسوي إيه كيف تتعامل مع الله عارفين أحبابي الواحد مننا لو هيقابل ملك أو رئيس أو وزير بيبقى معاه ورقة الورقة دي هو قاعد طول الليل كاتب فيها كل اللي هو عايزه وأنا هقول كذا وهبدأ بكذا وهعمل بكذا و... وأنا واقف بين إيديه هقول له كذا وكذا وكذا وكذا وكذا صح ليه ما بنعملش كده بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى والله يا جماعة احنا محتاجين ربنا قوي ومحتاجين دايما ان احنا نقول له يا رب يا رب محتاجينه ليه دايما احنا ما بنعدش العده واحنا بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وهنتكلم معاه ليه دايما ما بنعدش الكلام اللي احنا نقوله بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة سيدنا عمر كان بيقول إنني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء فإذا وفقت للدعاء وف- كانت الإجابة سريعة على طول عايزك من دلوقتي تسأل نفسك لو كلمت ربنا هقول له إيه كيف تتعامل مع الله إذا كلمته عايز تتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى يبقى لازم تبقى معايا في الاستراتيجيات السريعة اللي انا هقولها دلوقتي اول حاجة اللي داخل على ملك او على وزير او هيقدم شكوى الملك او وزير لازم يكتب الاول الى السيد الفاضل صاحب الفضيلة فلان الفلاني دباجة في البداية كده يا جماعة دعانا بين ايدين ربنا وكلامنا بين ايدين ربنا لازم يبدأ بالحمد عمرك شفت في حياتك واحد دخل على ملك قال له يا ملك انا عايز منك تعملي كذا وكذا عمرك شفت واحد دخل على وزير قال له انا عايز منك كذا وكذا لا لا لا جزاك الله خيرا انت ان شاء الله ليك مجهودات كبير وانت انت انت اللي بتنصر الغلابه انت اللي بتعمل كذا انت اللي بتعمل كذا صح الله ملك ملك الملوك ورب الارباب لازم تبدا معاه بالحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربك يحب المحامد ابدأ وقول اللهم لك الحمد ابدأ أولا بحمد الله سبحانه وتعالى ابدأ بحمد ربنا سبحانه وتعالى إن ربك يحب المحامد النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض لك الحمد أنت رب السماوات والأرض لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض من فين وبعد كده يخش يقول هو هيعمل إيه يعني ابدأوا بالحمد ابدأ بحمد الله اللهم لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا افتكر نعم ربنا عليك يا رب لك الحمد على الإيمان ولك الحمد على الإسلام ولك الحمد على الصلاة والصيام والقرآن احمد ربنا إذا أردت أن تتكلم مع الله ابدأ أولا بحمد الله سبحانه وتعالى ليه؟ لأن الله يحب المحامد ابدأ أولا بالحمد عارف ليه؟ لأن بالحمد تفتح أبواب السماء قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل النبي في الصلاة جاء رجل وقال اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه فلما أنهى النبي الصلاة قال من المتكلم أنفة فقال الرجل أنا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لها لقد رأيت أحد عشر ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا ابدأ بالحمد لأن الكلام ده ربنا بيحبه في يوم واحد كان بيقول اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فأعيت الملائكة الملائكة عجزوا أن يكتبوها فقال فصعدت الملائكة إلى ربها فقالت يا رب إن عبدك يقول لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كيف نكتبها حمدا كثيرا كثيرا ده قد إيه يعني فقال الله تبارك وتعالى ملائكته اكتبوها لعبدي كما قالها وأنا أجازيه عليها يوم القيامة ابدأ بالحمد ابدأ بحمد ربنا سبحانه وتعالى ابدأ يا رب لك الحمد حتى ترضى حتى ترضى يا رب لك الحمد ابدأ بالحمد لأن ربنا سبحانه وتعالى بيحب الحمد إذا أردت أن تتكلم مع الله كيف تتعامل مع الله بعد الحمد ابدأ بالثناء عليه ابدأ بالثناء عليه يا رحمن الدنيا والآخرة يا رحيم الدنيا والآخرة يا ملك يا من بيدك ملكوت كل شيء يا عظيم يا رؤوف يا رحيم يا ملك يا ملك اثني على ربنا سبحانه وتعالى بأسماء بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبخاصة الاسم الأعظم ساعتها دعائك يستجاب هو ده كيفية التعامل مع الله هو الاسم المستجاب حد يعرفه أيوة مر النبي على رجل يقول اللهم لك الحمد أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال النبي لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب ادعي ربنا باسمه الأعظم ومر على آخر يقول اللهم لك الحمد يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام قال لقد دعا الله عز وجل باسمه الأعظم والنبي قال لنا اسم الله الأعظم في ثلاث صور من القرآن البقرة آل عمران طه الله لا إله إلا هو الحي القيوم ادعي ربنا أولا ابدأ بالحمد لأن ربنا بيحب الحمد اثنين اثني على الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بما يتناسب مع حالك بما يتناسب مع حالك عايز مغفرة يا غفور يا غفور يا غفار اغفر لي عايز يرحمك يا رحمن السماوات والأرض يا رحيم السماوات والأرض يا رحمن الدنيا والآخرة ارحمني زي ما انت عايز الحاجة اللي انت عايزها ادعي ربنا سبحانه وتعالى بيها ادعي ربنا سبحانه وتعالى بيها احمد ربنا كتير اتنين الثناء على الله سبحانه وتعالى ثلاثة ما تنساش النبي اللي علمك الدعاء في كتير من الأوقات دعائنا بيحجب بسبب إيه؟ بسبب إن أنا مش عارف أتعامل مع الله كيف تتعامل مع الله إذا دعوته عايز تتعامل مع الله إذا دعوته صح؟ ما تنساش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل دعاء محجوب بين السماء والأرض حتى يصلى عليه أربعة أربعة كيف أتعامل مع الله إذا كلمته إذا كلمته اهتم قوي باللي جاية دي تذلل بين إيدين ربنا قول له يا رب أنا محتاج لك جدا قول له يا رب أنا ضعيف جدا قويني كل ما تظهر ضعفك أكتر إن شاء الله ربنا يستجيب لك أكتر علشان كده سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام لما كان بيطلب الولد كان بيهتم جدا بحتة التذلل رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقية يا ذل بيذل من إيدين ربنا سبحانه وتعالى وهن العظم مني إذا كان العظم اللي شايل الجسد كله بقى ضعيف يا رب اشتعل الرأس شيبة يا رب ماذا تريد يا زكريا هب لي من لدنك وليا اظهر ضعفك وذلك ومسكنتك بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى اعمل زي ما عمل يونس عليه الصلاة والسلام وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له إني كنت من الظالمين ادعي ربنا وتذلل بين إيديه تذلل بين إيديه كيف أتعامل مع الله إذا دعوته على طول ارفع إيديك ارفع إيديك كان أهل العلم يقولوا إن رفع الإيد كده وتنزيل الرأس كده إظهار للذل والمسكنة علشان كده تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بيرفع يديه كده اهو كده اهو حتى يظهر بياض ابطيه خلاص رفع ايديه للسماء ومكس راسه في الارض ذل بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى ذل بي... ارفع ايديك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حيي ستير كريم سبحانه وتعالى يستحي اذا رفع عبده اليه يديه هكذا ان يردهما صفرا خائبتين ارفع ايديك ونكس راسك ذل ذل بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى ذل وانكسار واستضعاف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وكل ما تذل اكتر الدعاء يكون مستجاب اكتر علشان كده السجود لما كان اعلى درجة من درجات الذل ما شاء الله كان الدعاء فيه مستجاب ارفع ايديك وقول يا رب ارفع ايديك وقول يا رب كيف تتعامل مع الله اذا كلمته ودعوته لازم علشان يستجيب لك يكون لك دعاء دائم مستمر يا جماعة احنا مشكلتنا دايما ان احنا ما بندعيش ربنا الا في وقت الازمات ما بندعيش ربنا الا في وقت المشكلات هو لازم تحصل لنا مشكلة لازم تحصل لنا مشكلة علشان ارفع ايديا وادعو امنا الفاضله تقول لنا تقول لي طب الحمد لله انا عايشه عيشه كويسه واولادي في احسن صحه وعلاقتي مع زوجي كويسه ما شاء الله ادعي ربنا اقول ايه هقول لك ارفعي ايديكي كده اهو وقولي اللهم لك الحمد بس ارفعي ايديك كده اهو وقولي يا رب ما تحرمنيش ان انا اقول يا رب بس اعملي كده مش عايز منك اكتر من كده عارفين ليه علشان لما نقع في مشكلة يبقى احنا لنا قبل كده عمل صالح بنتقرب بيه ربنا لنا دعاء قبل كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يستجيب الله له في الشدائد فوقت الشدة فليكثر من دعاء الله عز وجل في الرخاء ادعي ربنا وانت مش عندك مشكلة وانت مش عندك أزمة من الأزمات ادعي ربنا علشان لما تقع المشكلة ربنا يستجيب لك عارفة زي مين قال الله سبحانه وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه سيدنا, يحيى سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام لما ألقى في البحر قال الله سبحانه فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون روى ابن جرير الطبري في تفسيره وابن أبي حاتم بإسناد جوده الحافظ ابن كثير أن يونس عليه الصلاة والسلام لما ألقى في البحر ونادى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قالت الملائكة أي رب صوت ضعيف معروف من مكان بعيد غريب الصوت ده احنا عارفينه الصوت ده ياما كان بيدعوك قبل ذلك الصوت ده يا رب احنا عارفينه كويس جدا فقال الله تبارك وتعالى أولا تعلمون صوت من هذا قالوا صوت من يا رب قال هذا عبدي يونس قالوا يا رب الذي كان يدعوك قديما في رخائه قال الله بلى فقالت الملائكة أفلا تستجيب له يا رب فاستجاب الله عز وجل دعاء يونس عليه الصلاة والسلام ليه؟ أصل كان له دعاء قبل كده عايزكم دايما ادعوا ربنا سبحانه وتعالى ادعوا ربنا على طول ما تتوقفوش أبدا عن العبادة ما تتوقفوش أبدا عن الدعاء علشان لما نقع في مشكلة ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لنا ويكرمنا بإذن الله تبارك وتعالى كيف أتعامل مع الله إذا دعوته إذا دعوت الله سبحانه وتعالى مهم جدا تاخد بالك من الجاية دي لازم تقدم ليك عمل صالح كبير عظيم جدا قبل كده علشان ربنا يستجيب لك الدعاء لان الدعاء مرهون بعملك الصالح وكل ما يكون لك عمل صالح قبل كده ان شاء الله دعائك يكون مستجاب آية وحديث أما الآية قال الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ربنا سبحانه وتعالى بيقول في شأن زكريا فاستجبنا له استجبنا له دعائه رب لا تذرني فرضا وأنت خير الورثين ليه استجبنا له دعائه قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا احنا استجبنا لهم لان كان لهم عمل صالح قبل كده كل ما يكون عملك الصالح عند ربنا عالي كل ما هيكون لك ورد من الأعمال الصالحة كل يوم ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لك الدعاء وكل ما يكون عملك الصالح أعظم يكون دعائك أكتر استجابة عند الله سبحانه وتعالى زي الثلاثة اللي أواهم المبيت إلى غار نزل الصخرة قفلت كل حاجة ده كناية أو ده صورة تمثل لك صورة إنك خلاص وقعت في كرب والهم أحق بك من كل مكان صدقني قال أوسطهم أعقلهم إنه لن ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بخالص أعمالكم كل واحد دعا ربنا بعمل صالح لو كان قبل كده انت لو وقعت في مشكلة ايه العمل الصالح اللي انت من خلاله هترفع ايديك وتقول يا رب انا كان لي عمل صالح قبل كده توسل الى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح تكون انت قدمته قبل ذلك كيف اتعامل مع الله اذا دعوته لازم مهم قوي انك يكون عندك حسن ظن في الله يكون عندك حسن ظن في الله لان على قدر حسن ظنك بيكون عطاء ربنا ليك انا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء انا اظن لا, لا أوقن إن ربنا سبحانه وتعالى هيعطيني خمس الأمر قبل الأخير لازم ناخد بالنا من نقطة مهمة جدا إن لازم قلبك يكون حاضر ما تدعيش ربنا وانت بتتفرج على الماتش ما تدعيش ربنا وانت قلبك مش معاكي لأن استجابة الدعاء متوقفة على حضور القلب قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي الأمر السادس وبيه نختم إن شاء الله تبارك وتعالى استغل الأوقات الفاضلة والأحوال الفاضلة علشان ربنا يستجيب لك يعني إيه؟ اهتم قوي بالثلث الأخير من الليل اهتم بالساعة اللي هي قبل المغرب في يوم الجمعة إن في الجمعة لا ساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه إمتى فالتمسوها آخر ساعة قبل المغرب اهتم جدا بالثلث الأخير من الليل اللي أبواب السماء فيه تفتح وربنا بيستجيب في الدعاء اهتم جدا بين الدعاء بالدعاء بين الأذان والإقامة لأن الدعاء في هذا الوقت لا يرد اهتم جدا بالأحوال الفاضلة اهتم أبائنا اهتم قوي بأولادكم للوالد دعوة لا ترد اهتم جدا إذا كنت صائم ليك دعوة لا ترد إذا كنت مسافر للمسافر دعوة لا ترد والأماكن الشريفة في المساجد في بيوت ربنا في الكعبة اهتموا جدا بالأزمنة الشريفة الأماكن الشريفة واهتموا كذلك أيضا بالأحوال الشريفة ادعي ربنا كن على يقين أن ربنا هيعطيك آخر حديث نختم بيه هو اللي النبي قاله ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ادعي ربنا وانت عارف ان ربنا كريم خزائنه ابدا لا تنفد فساله سبحانه وتعالى من خزائنه وساله الفردوس الاعلى اذا سالتم الله فسالوه الفردوس الاعلى اسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا جميعا بلقياه ورؤيته في الجنه في الفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطار مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء الغمر مع الله عند هزيمة